من سنة وامضي هلال نوره بشره البشرى وبشرى بشره يتجلى في البرايا ذكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم كان بين الناس مثلا كان بين الناس مثلا عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين يعني إخواني وأحبابي في الله أقبلت يا شعبان أقبلت يا شعبان يعني النهاردة مع الحلقة الثانية من أقبلت يا شعبان ووقفنا المره اللي فاتت احنا بنتكلم عن خطوره شعبان يا جماعه عشان نبدا نفهم ان اذا كان رمضان اعظم من شعبان فشعبان اخطر من رمضان شعبان ده يا اخوانا نهايه السنه التكليفيه نهايه السنه التكليفيه يعني ايه يعني رمضان بدايه السنه التكليفيه انما شعبان نهايه السنه اللي بترفع فيه الاعمال فبتختم به السنه التكليفيه ونبدا صحيفه سنويه جديده من اول رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم انما الاعمال بالخواتيم يعني ايه يعني اخطر عمل هتعمله طول عمرك واخر عمل هتعمله طول عمرك اخطر عمل هيفرق معاكي في لقاء الله سبحانه وتعالى هو اخر عمل هيفتح عليكي فيه وانت تلقي الله سبحانه وتعالى عشان كده المفروض اخر عمل في عمرنا نفضل طول عمرنا نستعد ليه نفضل طول عمرنا نتجهز لاخر عمل ده لما بتتطاير الصحف يوم القيامه مليارات البشر واقفين ومليارات الصحف جايه تتطاير عليهم كل صحيفه عارفه صحيفه صاحبها صحيفه ده مش هتقع في ايد ده صحيفه دي مش هتقعد في ايد دي وكل صحيفه عارفه الايد اللي هتقع فيها يمين ولا شمال اللي هي- هيخبي ايده الشمال وراء ظهره الصحيفه هتلف له وتقع في يده الشمال من وراء ظهره طيب يا ترى لما البشر يفتحوا هذه الصحيفه صحيفه الاعمال بتاعتهم كل واحد فيهم اول عمل هيقراه ايه عارفين يا جماعه اخطر عمل كل واحد منهم هيبقى ملهوف على قرايته ايه هو اخر عمل قابل بيه ربنا العمل اللي ختم على الصحيفه بيه انما الاعمال بالخواتيم معنى خطير قوي معنى خطير قوي معنى انما الاعمال بالخواتيم معنى ان شعبان ده نهايه السنه اوعي تكوني شدتي حيلك الس- في رمضان اللي فات وانطلقت من اول السنه وتيجي على نهايه السنه تنامي يغفل عنه الناس دي مصيبه يا جماعه شعبان اخطر من ان يغفل عنه الناس شعبان اخطر من انه يبقى شهر غفله ده الخاتمه يا جماعه وانما الاعمال بالخواتيم يعني الواحد ممكن يعني ما ينشطش في بدايه الامر ولكن يجي في النهايه يشد حيله اي عداء في سباق السباق الطويل بيجي في اخر 500 متر ويجيب اخره ليه خلاص انما الاعمال بالخواتيم ما يجيلكيش ضيف غالي عليكي تستقبليه استقبال بحفاوه شديده ولما يجي يمشي تقولي له الباب عندك اهو اقفل الباب وراك واخرج تبقي ضيعتي في الختام كل اللي انت عملتيه في البدايه اوعوا تضيعوا اللي انتوا عملتوه السنه اللي فاتت في الاعمال الصالحه بسبب ان انتوا ختمتوا السنه اه، ختام مش كويس الختام ده بيسموه في الغرب ال finishing ال finishing ده بيهتموا بيه جدا ويقول لك ال finishing ده اهم حاجه ال finish الصحابه رضوان الله عليهم كانوا محترفي finishing يا جماعه النهايات بتاعت الصحابه كانت اعظم نهايات ليه؟ لان قضيه الخاتمه مش القضيه مين اللي هيطيع ربنا القضيه مين اللي هيوصل للنهايه البطل مش اللي عمل فرقعه البطل مش اللي قام آه، آه، عشر ساعات في ليلة البطلة مش اللي قامت جاية في يومين وقعدت تعبد ربنا فيهم ليل نهار البطل الحقيقي والبطل الحقيقي هو الإنسان المستمر الإنسان اللي له أوراد بينه وبين الله مواظب عليها عشان كده في غزوة خيبر يعني روي أنه جاء عبد أسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد عند اليهود وكان بيرعى عليهم غنم فجه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول يا محمد أنا عبد أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح فقير لا مال لي أنا حياتي كلها مشاكل أنا ما عنديش دنيا أنا ما عنديش أي دنيا أفإن أسلمت ماذا لي ربك هيعمل لي إيه يا محمد عليه الصلاة والسلام لو أنا أسلمت هيحل لي إيه من المشاكل بتاعتي هيديني إيه هيديني ايه في الدنيا دي فطبعا النبي عليه الصلاه والسلام داخل غزوه خيبر فقال له الجنه ليه لانه بيربطه بالاخره دلوقتي فبيقول له الجنه فيروى ان ذلك الرجل ذهب ف يعني ارجع الغنم الى اليهود واسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في هذه الغزوه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جسده وهو يكلمه بعد أن مات ويقول له لقد بيض الله وجهك لقد كثر الله مالك لقد طيب الله ريحك مات دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة يبقى الراجل ده يا جماعة طول حياته يعني كافر طول حياته بعيد عن الطريق ولكن جه في آخر حياته واستقام فبقى من أهل الجنة في نفس الغزوة غزوة خيبر واحد من خدم النبي عليه الصلاة والسلام خادم النبي عليه الصلاة والسلام خدم النبي وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام وجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام في خيبر وهو راجع اصابه سهم من سهام الكفار فاستشهد فقال الصحابه هنيئا له الشهاده هنيئا له الجنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخدم رسول الله وجاهد مع رسول الله واستشهد فهنيئا له الشهاده هنيئا له الجنه فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلا ان الشمله التي غلها حتة القماشة اللي سرقها من الغنائم لتلتهب عليه في قبره نارا مولعة عليه في القبر بتاعه يعني في غزوة خيبر يا جماعة اتنين واحد فضل طول حياته ضل وجه في النهاية صلح اللي هو العبد الأسود اللي كان عبد عند اليهود فهو من أهل الجنة وواحد فضل طول حياته ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وجه في النهاية انحرف وجه في النهاية أساء وضل فيلتهب عليه قبره نارا والعياذ بالله يبقى القضيه قضيه مين اللي هيوصل للنهايه يبقى دي تعرفنا خطوره شعبان خطوره انه خاتمه السنه التكليفيه خطوره انما الاعمال بالخواتيم خطوره ان اهم حاجه في صحيفتك كلها طول السنه هي اخر اعمال رفعت الصحيفه بها عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ترفع فيه الاعمال ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين ها واحب ان يرفع عملي وانا ايه وانا صائم يبقى النبي كان مركز على الخاتمه بتاعت الصحيفه ان اخر حاجه ترفع في الصحيفه تبقى الصيام النبي عليه الصلاه والسلام مركز في هذا الامر تخيلوا يا جماعه الكلام ده معناه ايه يعني ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مركز ان اخر عمل يرفع في الصحيفه يبقى عمل صالح يبقى النبي مركز على انما الاعمال بالخواتيم عشان كده الصحابه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا محترفي finishing محترفي finishing ازاي تلاقي ابو ايوب الانصاري وهو عنده 90 سنه ويخرج المسلمون لقتال الروم فيقول لأولاده ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه اللي هي قول الله انفروا خفافا وثقالا انفروا ديت في سورة التوبة أول ما ربنا قالها كل أفعال المنافقين طلعت بقى إذا لي ولا تفتني ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون كل أفعال النقا- النفاق طلعت بعد كلمة انفروا لما جاء التكليف المباشر بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فأبو أيوب الأنصاري قال لهم ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه وقام وسافر مع المسلمين وهو في السفينة إلى بلاد الترك كان بيموت خلاص فقال لقائد الجيش إذا أنا مت فلا تدفنوني ما تدفنونيش في أي جزيرة وأنتم قاعدين في البحر أو ترموني في البحر حتى إذا وصلتم أرض الجهاد فادفنوني ليه حتى إذا لقيت ربي قلت يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا يبقى الصحابة كانوا بيهتموا بالنهايات جدا يا جماعة زي حرامه بن منحان رضي الله عنه داخل يدعو الى الله في الجزيره العربيه وهو عارف انه ممكن يتقتل بعد غزوه غزوه احد المشركين تجرؤوا على المسلمين فقال لاصحابه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا قريبا مني فان قتلوني رجعتم الى اخوانكم يعني داخل يتكلم عن ربنا وعارف انه هيتقتل شوفوا الخاتمه البطوليه عكرمه بن ابي جهل يبايع على الموت في غزوه اليرموك على الموت و400 واحد يبايعوه ويستشهد في هذه الغزوة ويتصدق على إخواني بشربة الماء وهو عطشان وهو يموت يبقى يا جماعة الصحابة كانوا محترفي فينيشنج الصحابة ما كانوش بيشتغلوا طول حياتهم وبعد كده يجوا في الآخر يهدوا أو يناموا ده كانوا بيركزوا إن نهايتهم تبقى أقوى من بدايتهم إن الأعمال اللي يقابلوا بيها ربنا تبقى هي أقوى أعمال عملوها في عمرهم كله وأقوى أعمال عملوها في حياتهم كلها هي دي القضية قضية إنما الأعمال بالخواتيم يبقى خطورة شعبان انه خاتمة السنة التكليفية وانما الاعمال بالخواتيم الحق صلح والحقي املي الصحيفة بتاعتك والحقي خلي خاتمة السنة هي اجمل ما في السنة واعظم ما في السنة يلا يا جماعة الصيام القيام الدعوة الى الله كل الاعمال اللي انت عايزة تعملها في رمضان اعملها في شعبان شعبان ده بروفة رمضان يا جماعة طيب الحاجة التانية من خطورة شعبان ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين ترفع فيه الاعمال لرب العالمين ديت اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت ولكن يا جماعه ما كملناش نقاط من اخطر النقاط في رفع الصحيفه الى الله اخطر النقاط في رفع الصحيفه الى الله ايه ارجى عمل ايه ارجى عمل عملتيه في هذه الصحيفه تحتسب على الله ان يكون سبب رحمه ربنا ليكي في الدنيا وفي الاخره يا اخوانا ركزوا يا اخوانا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ايه سبيلا سبيلا سبيل واحد بس سبيل واحد كان يخليني مع النبي النهارده عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى طريق واحد بس من طرق الدين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا ليه يا رب سبلنا مش لنهدينهم سبيلنا لان لو كان اللي يرضي ربنا حاجه واحده كان معظم الناس ما عرفتش ترضي ربنا لو كان ما يرضيش ربنا غير الصيام كان المريض ما عرفش يرضي ربنا لو كان ما يرضيش ربنا غير القيام كان الموظف اللي شغال طول النهار ما عرفش يرضي ربنا لو كان ما يرضيش ربنا غير الصدقه كان الفقير ما عرفش يرضي ربنا فعشان كده ربنا فتح لنا ابواب سبل الطاعه عشان كل واحد يركز في باب كل واحد يختار باب يركز عليه هي دي يا جماعه هي دي اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كثير من القارئين في رمضان يقول وحب كل عمل لا مش وحب عمل يقربني الى حبك عمل ركز في عمل واحد يوصلك لحب الله ركزي في سبيل واحد يخليك مع الرسول عليه الصلاه والسلام يوم القيامه قضيه خطيره عشان كده الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا بعض المفسرين قال يعني ايه وعمل عملا صالحا قال لك عمل واحد بس لما تتوب الى الله ركز في عمل ربنا يتوب عليك بسببه يعني ربنا ممكن يدخلك الجنه بسبب عمل واحد وممكن يتوب عليك بسبب عمل واحد وممكن يفتح لك ابواب رحمته بسبب عمل واحد وممكن تبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه بسبب عمل واحد بل بلال دخل الفردوس الاعلى بسبب عمل واحد النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له إيه إيه اني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه ما ارجى عمل عملته في الاسلام يا بلال فقال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما توضات وضوءا آه الا صليت ما شاء الله لي ان اصلي كل ما اتوضا رسول الله اجيب ركعتين في اربعه في سته في ثمانيه كده اقعد اصلي شويه نفل مطلق عمل واحد عمل واحد سنه الوضوء عمل واحد بسبب سنه الوضوء سيدنا بلال دخل الفردوس الاعلى يا اخوانا ولكن نركز في العمل ده ونستمر عليه ونداوم عليه عشان كده ابواب الجنه باسماء اعمال صالحه ليه لان ربنا بيعلمنا جنه الصيام جنه الصلاه ان لازم تركزي ممكن واحد يجي يوم القيامه عمل اعمال كتير جدا ولكن ما ركزش في حاجه مش عارف يدخل من انهي باب عشان كده التلاته والصخره التلاتة والصخرة لما أغلقت عليهم الصخرة فالأولاني توسل إلى الله بإيه ببر الوالدين إنه بر أمه وأبوه وفضل شايل لهم اللبن لحد ما صحوا بالنهار وفضل طول الليل شايل لهم اللبن فانفرجت جزء من الصغر التاني توسل إلى الله بالعفاف بعد أن قدر على الزنا بنت عمه اللي كان بيحبها وروضها عن نفسها واتزنقت في زنقة مادية وجراحت له قال لها مقابل إنها تمكنه من نفسها ووافقت وفي حجرة الزنا خاف من الله فقام من عليه فقام عنها يبقى التاني توسل إلى الله بالعفاف التالت توسل إلى الله بالأمانة إن الأجير اللي كان له 2000 3000 جنيه عنده ما رضاش ياخدهم فضل يتاجله في ال 2000 3 بقوا 500 600 ألف جنيه جه الأجير ياخدهم قال له كل الفلوس دي بتاعتك وتوسل إلى الله بالأمانة كل واحد منهم ربنا فتح له جزء من الصخرة بسبب العمل الصالح بتاعه نخرج من كده بإيه؟ نخرج من كده رقم واحد إن العمل اللي انت ممكن تدخل الجنة بسببه غير العمل اللي انا ممكن ادخل الجنة بسببه ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى جميعا يا رب مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل واحد فيهم العمل اللي ربنا فتح له بسببه غير العمل بتاع التاني يعني كل واحد فينا يا جماعة ربنا فتح له حاجة كل واحد فينا في عبادة معينة ممكن يبدع فيها وتبقى هي سبب الفتح في دنيته واخرته ايه هو العمل ده شوفي ايه العمل اللي ربنا يسرهولك شوف ايه العبادة اللي ربنا فتح بيها عليك شوف ايه الثغر من ثغور الدين اللي انت ممكن تخدم الدين فيه خدمة كبيرة ممكن يكون ده العمل اللي ربنا يفتح لك بسببه يعني كل واحد فيهم ما توسلش الى الله بألف عمل يا جماعة ما قالش يا رب ده انا عملته وعملته كل واحد توسل الى الله بعمل واحد ولكن العمل الواحد ده ربنا حرك لهم بيه الجبل من مكانه ربنا حرك لهم بيه الصخر من مكانه ربنا حرك لهم بيه صخر الجبل من مكانه بسبب عمل واحد يبقى القضية مش قضية الكم قد ما القضية قضية الكيف قضية عمل ولكن بتركيز بتركيز عمل ولكن باستمرار عمل تعمله صح وتواظب عليه ده يبقى فتح عمرك ومهما جت ظروف عارضة لا تتنازل عنه عمل واحد ركزوا معايا عمل واحد ولكن تعمله صح تعمله بإتقان وإحسان رقم ثلاثة وتستمر عليه رقم أربعة ولو جالك عرض في يوم من الأيام لا تسمح إن أي عرض يشغلك عنه اللي هيعمل الأربعة دول يا جماعة هو ده اللي باذن الله سبحانه وتعالى يا بخته عند رب عند ربنا سبحانه وتعالى ما ارجى عمل سيرفع عنك الى الصحيفه ما ارجى عمل إيه، في صحيفتك هترفع يرفع الى الله سبحانه وتعالى في شعبان ده ايه ارجى عمل يا اخوانا عشان كده المراه اللي بتسابق النبي عليه الصلاه والسلام على باب الجنه والنبي عليه الصلاه والسلام بيجري على باب الجنه بيجري الاول على البشريه واول من سيدخل الجنه عليه الصلاه والسلام فالنبي بيقول فاذا بامراه تسابقني امراه بتجري جنبه مين ده يعني النبي عليه الصلاه والسلام الاول على البشريه المفروض يبقى اللي ورا النبي بقى عظماء الصحابه انبياء التاني على البشريه يلاقي التاني امراه بتجري جنبه فيقول لها من انت طبعا التعريف في الدنيا انا اسمي فلان وشغال كذا انما التعريف في الجنه بالاعمال يعني ايه العمل اللي جابك للمقام ده فقالت له انا امراه قعدت على عيال لي ركزت في تربيه الاطفال ركزت انها تخرج للامه اطفال ابطال يقودوا الامه يبقى يا اخوانا هي دي القضيه يا اخوانا القضيه قضيه ايه العمل اللي انت مركز فيه ومستمر عليه ومهما حصل من عوارض ما بتفرطش فيه ابدا تاني ايه العمل اللي انت مركزه فيه ومستمرية عليه ومهما حصل من عوارض لا يمكن تتنازل عنه ابدا او تسيبيه يا اخوانا ده اخطر نقطه واخطر قضيه دي تربيه عقليه اللي انا بقوله لكم دلوقتي ده تربيه عقليه نمط التفكير السليم في الحياه كيف نصل الى الله سبحانه وتعالى يبقى ده تاني نقطه من نقاط خطوره شعبان النقطه الاولانيه في خطوره شعبان انه شهر خاتمه السنه التكليفيه وانما الاعمال بالخواتيم النقطه الثانيه ان شعبان ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين يا ترى ايه اللي هيرفع الى الله منك ايه اللي هيرفع الى الله منك نلحق نصلح شعبان نلحق نصلح الصحيفه بتاعتنا في شعبان يا جماعه النقطه الثالثه من نقاط خطوره شعبان ان شعبان ده شهر الضربه القاضيه بتاعت ابليس ازاي ابليس الوقت هيتجنن يا جماعه مرضت الشياطين هتتجنن عارفه انها تصفط في رمضان اه تصفط فيه مرضت الشياطين عارفه انها تصفط في رمضان طب هي تعمل ايه دلوقتي هتسيب الشباب والناس والامه تتوب الى الله عما يتفك التصفيد يكون الناس تبت الى الله فبيحاولوا يعملوا مغرز يوقعوا الناس فيه في شعبان عشان كده دايما يقول لك مثلا ايه اتنين غرقوا في الترعه ثلاثه غرقوا في البحر اتنين غرقوا في ال- في النيل طب ليه هو مش واحد غرق ليه يقول لك لان كنت مره مع واحد من اللي بينقذوا اللي, اللي بيغرقوا فبيقول لي فبيشرح لي الطريقه اللي بيمسك بيها اللي بيغرق لما يجي ينقذه فبقول له طب ما تمسكوش من ايده مثلا او كده ليه قال لاني ماسكه ايده في اللحظه دي هيقوم شدك جرك تحته يقوم يموتك على طول ليه لان واحد بيموت فقال لك ان الغريق وهو بيموت ضربة ايده للمية وهو بيحاول ينقذ نفسه بتبقى اقوى من اقوى ضربة ممكن يضرب بيها في حياته كلها 36 ضعف فالشيطان الوقت يا جماعة خلاص بيموت بيغرق فبيضرب ضربة الغريق الشيطان عايز يضيع عليك رمضان عايز يعمل مشكلة بينك وبين مراتك تخلي البيت حريقة في رمضان عايز يعمل مشكلة بينك وبين والدك او بينك وبين ابنك تخلي ال- ال- البيت حريقة في رمضان عايز يبوظ لك مزاجك عايز يوقعك في معصية يوقعك في مصايا لما كنا في معسكر ايامنا الحلوه و150 شاب راجعين بيقولوا خلاص تبنا الى الله لا هنقع تاني ان شاء الله في كبائر ولا في خ- مخدرات ولا في خمور ولا في زنا ولا فيعني شاب منهم بيقول يعني جه بعدها بيقول انا يعني كان في بنت كنت اتمنى انها تكلمني ولا يمكن تبص لي ولا تعبرني بيقول اول ما رجعت من المعسكر ايامنا الحلوه لقيتها اللي جايه تتكلم معايا هي اللي جايه يعني تلاغي في الكلام قلت سبحان الله العظيم الشيطان يا جماعه يعني هيموت ان انت تلتزم او ان انت تتوبي او ان احنا ننطلق الى الله سبحانه وتعالى احد الشباب كان بيشرب مخدرات في مصر وكان في نوع هيروين معين كده ما هوش لاقيه في مصر فتاب الى الله وسافر مكه بقى عشان يعمل عمره فبيقول لي تصدق ان انا لقيت النوع ده في مكه انا ما اعرفش لا ازاي فبقول له عملت ايه قال لي شربته يعني الشيطان راح معاه مكه الشيطان سافر معاه العمره عشان يجيب له نوع المخدرات اللي هو مش لاقيه هنا عشان يجيبه له هناك عشان يضيعه يعني القضيه احد الشباب آه، آه، بعد ما رجع من معسكر شبابي معانا بيقول آه، و- وقرر التوبه الى الله بيقول ميموري كان عليها صور وبقى كلها في المعصيه والماضي ال- الاسود بتاعه كلها بيقول ضيع مني بقالها سنه بيقول بعد ما رجع من المعسكر الشباب بفتح البوفيه لقيت الممر قدامي يعني الشيطان يا جماعه مش هيفرط في إيه، ولا واحد لأن الشيطان عايز كل الناس يبقوا معاه في جهنم يخطب فيهم خطبة إبليس في أهل النار وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني عايز أقول إن شعبان الشيطان شايط فيه الشيطان هيتجنن فيه مرضت الشياطين بالنسبة لها قضية انها توقعك او توقعك في مغرس في شعبان دي قضية بالنسبة لهم قضية حياة او موت يبقى ده من ضمن خطورة شعبان ده من ضمن خطورة شهر شعبان شهر شعبان يا جماعة تاني اقبلت يا شعبان إذا كان رمضان أعظم من شعبان إذا كان رمضان فيه أبواب الجنة الثمانية بتفتح إذا كان رمضان بتضاعف فيه الأعمال الصالحة إذا كان رمضان فيه 60 دعوة مستجابة أو 90 دعوة مستجابة إذا كان رمضان فيه ليلة القدر فشعبان أخطر من رمضان لأن كل ده هيرفع إلى الله عنك وعنك في شعبان فلا بد إن إحنا نقتنص فرصة شعبان لازم ننتبه لشعبان لازم نستثمر شعبان لازم نفوق في شعبان يا جماعة لازم هممنا تعلى في شعبان لما آه، اتنين من العبيد كانوا رايحين مصر في عصر من ال- من العصور فزمن من الازمنه واحد اسمه سودان وواحد اسمه كفور فالاثنين وهم رايحين مصر عبيد فكل واحد بيتمنى فسودان قال اتمنى ان اعمل طباخ ان اللي يشتريني يشغلني طباخ عنده فكفور قال له ليه قال له عشان النهارده اكل لحمه وبكره اكل فراخ وبعده اشرب شوربه وبعده فكفور قال أما أنا فأتمنى أن أحكم هذه البلد مرت الأيام وكفور أسس الدولة الإخشيدية بقى مؤسس الدولة الإخشيدية كفور الإخشيدي وبقى حاكم مصر نزل يتجول في القصر بتاعه لقى سودان الطباخ بتاعه فقال له هذه همتك وهذه همتي ولو تساوت الهمتان ها لتساوينا لو تساوت الهمتان كان زماني بقيت زيك يبقى قضيه همه همتك ايه ارفع همتك في شعبان ارفعي همتك في شعبان شعبان شهر لا يحتمل الغفله حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم سنه كامله هترفع من عمرك الى الله 365 يوم هيرفعوا من عمرك الى الله يلا يا جماعه توبوا الى الله من الذنوب احنا الحلقه اللي فاتت وصينا بركعتين توبه كل شويه نصلي ركعتين توبه الى الله من الذنوب بتاعتنا في شعبان عشان ترفع الصحيفه وليس فيها ذنوب المره دي التوصيه بتاعتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير ان 11 شهر ما بنستغفرش الشهر ده شهر شعبان نملى الصحيفه استغفار مين هيقدر يجيب آه ألف استغفار كل يوم لحد ما شعبان يخلص مين هيقدر يستغفر ربنا على الأقل ألف استغفار لحد ما شعبان يخلص يلا يا جماعة نكثر من الاستغفار يلا يا جماعة نجتهد في العمل الصالح يلا يا جماعة شعبان يعني يعني لعل اللفظ قريب من كلمة شعب الإيمان شعبان الذي تتشعب فيه الأعمال الصالحة شهر تكميل دينك شهر تكميل شعب الإيمان ربنا يسددكم ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا اللهم بارك لنا في أعمارنا اللهم بارك لنا في ليلنا ونهارنا اللهم بارك لنا في كل ساعة من أعمارنا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من سنة وامضي هلال نوره بشره البشرى وبشرى بشره يتجلى في البرايا ذكره